السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعد باب الكرام يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض لفتن كثيرة جدا ولكن مما لا شك فيه أن من أشد الفتن التي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام هي فتنة النساء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن صبر يوسف عليه الصلاة والسلام فقال أن يوسف تعرض لفتنتين والصبر عليهم كان شديد الصبر الأول وهو صبر صبره لما ألقي في الجب لما ألقي في البير الصبر الثاني لما تعرضت له المرأة وصبر لله سبحانه وتعالى وكان رحمه الله بيفاضل أي النوعين من الصبر أفضل عند الله سبحانه وتعالى فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن إلى أن صبر يوسف عليه الصلاة والسلام أمام فتنة المرأة أعظم بكثير عند الله سبحانه وتعالى من فتنة الجب عارفين ليه؟ لأن فتنة الجب كان صبر اضطراري حاجة غصب عنه ما كانتش بإيديه إنما صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على فتنة المرأة كان صبر اختياري هو اللي اختار ده بنفسه فتنة النساء من أشد الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء هي فتنة كبيرة جدا الفتنة دي بتحتاج منا دايما ان احنا يكون عندنا بصيرة في التعامل معها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضع لنا مبدأ هو من أهم وأعظم المبادئ للخلوص من فتنة النساء وعايز النهاردة أفصل فيه الكلام شوية علشان أقول لك هو ده أهم شيء عندنا الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فر من أرض المعصية فر من أرض المعصية فقال واستبق الباب كما قال ربنا عز وجل وقال ربنا تبارك وتعالى رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هو ترك أرض المعصية ترك الأسباب أصلا التي توصل إلى هذا الأمر احنا عندنا أربع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لو فهمناهم صح هيتبين لنا كويس جدا إزاي كل إنسان منا ينجو من فتنة النساء الحديث الأولاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم أخو الزوج قال الحم الموت الحم الموت حتما الود هيقع في الغلط وبالتالي تكون النتيجة الرجم والعياذ بالله اثنين الحديث الثاني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فكان مما قالوا أن تزاني حليلة جارك الحديث الثالث هو حديث حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ايه الامر الرا... ايه الامر الجامع بين الاربع احاديث الامر الجامع بين الاربع حديث هو وجود الالفه بين الرجال والنساء في الاربع احاديث الالفه في الاحاديث الاولاني كانت متعلقه ب... بسبب وجود القرابه ده اخو الزوج فبالتالي هو داخل وخارج عادي الدخول والخروج الدائم المستمر بحجه ان ده حد قريبنا كانت النتيجه اوجدت الالفه الالفه قتلت الحياء في القلب ثم بعد ذلك كان المحظور أما الحديث الثاني حليلة الجار اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تزاني حليلة جارك وفي حديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الزنا قلنا حرام فهو حرام حرمه الله فهو حرام إلى قيام الساعة قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزاني حليلة جاره برضو النبي اتكلم عن حليلة الجار لوجود الألفة أصل دي جارتي فاحنا طالبة حاجة عايزة حاجة ففي كلام ففي هزار وجدت الألفة بين الاثنين قتلت الحياء في القلب وصلت والعياذ بالله إلى وقوع المحظور أما الجزئية الثالثة حرمة نساء المجاهدين حد معتقل حد زوجها توفي مثلا فاحنا رايحين من باب فعل الخير حد مثلا زوجها عمل حادث ومريض فما بيشتغلش فاحنا رايحين من وقت للتاني رايحين نزورها نجيب لها اكل نجيب لها شرب نسعى لقضاء حوائجها ابنها في يوم من الايام تعب وهي يا عيني زوجها متوفى فهاخد الولد في نص الليل واخده بالعربيه واوديه مستشفى وغير ذلك هنا وجدت الالفه بسبب فعل الخير وجدت الالفه بسبب فعل الخير كانت النتيجه وجدت الالفه طبيعي جدا يقتل الحياء في القلب طبيعي جدا ربنا يا رب يعافيني واياكم يقع المحظور واما الرابع خلوه العمل خلوه الجامعات خلوه السكاشن خلوه الكورسات الخلوه اللي موجوده الان في الشارع الخلوه اللي موجوده في النوادي الاربع احاديث دول القاسم المشترك بينهم لو فهمناه هنعرف كويس جدا ازاي الانسان منا ينجو من فتنه النساء وجود الالفه وجود الالفه اللي متى وجدت هذه الالفه في قلب انسان بدات تقتل الحياء مباشره انا اعرف حد في يوم من الايام يعني مشكله من المشكلات اللي كانت بتتعرض على الواحد في يوم من الايام حد من الشباب متزوج وعنده اولاد سافر بدل ما زوجته تتمرمط كل يوم مع تاكسيات يمين وشمال اخوه يوديها ويجيبها بالعربيه هي كانت حد احسبها عنده دين بدا من وقت للتاني ياخدها يوديها ويجيبها وبداوا يتكلموا مع بعض رغم ان ما كانش فيه كلام بدا الكلام بدا يجيب هزار الهزار كان الاول بالكلام الهزار دلوقتي بقى بالايد الهزار دلوقتي بقى بالايد بدا الكلام والهزار يجيب ان الاولاد عايزين يتفسحوا فعمهم هياخد الاولاد وهياخد ام الاولاد ويطلعوا مع بعض اتحكى لي ان هم راحوا راس البر مع بعض نزلوا البحر مع بعض هزروا مع بعض وقع اه، وقعت الالفه قتلت الحياء في قلب والعياذ بالله وقع المحذور من هنا بتيجي المشكله علشان كده سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام بيقول الحل في المساله دي حاجتين ان تكون حازما في الكلام معاذ الله كلام فيه حزم انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون كلام فيه حسم اتنين انك ابعد عن واقع الفتنة ابعد عن واقع الفتنة لو قدرنا نفهم ده اي مشكلة من مشكلات النساء هتتحل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله لنا في سورة القصص ذكر لنا نفس الموقف ونفس الفعل اللي عمله يوسف بالظبط بس دي طبعا ما كانتش مراوضة ولكن هؤلاء الأنبياء كان عندهم وعي بما يتعلق بفتنة النساء سيدنا وصل موسى عليه الصلاة والسلام وصل إلى ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتان امرأتين يتزودان قال لهم هما كلمتين بس كلمتين اتنين بس ما خطبكما وهم ردوا أنا لا أعرف لموسى عليه الصلاة والسلام أي كلام في القصة إلا الكلمتين دول ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هو ما سألكمش على أبوكم أنتوا ليه بتقول أبوكم حتى لا يظن فيهما سوء ما ينفعش المرأة تخرج أصلا وسط الرجال كده حتى لا يظن فيهما سوء الوقت ده سيدنا موسى شال الحجر اللي كان بيشيله عشرة من الرجال وساق للمرأتين عمل حاجتين لأن ممكن هي تترتب مشكلتين المشكلة الأولانية شال حجر بيشيله عشرة من الرجال فممكن يدخل في القلب عجب اتنين انه خدم بنتين مع غير سيدنا موسى للاسف انا شفت الكلام ده في مره كنا راكبين ميكروباص والدنيا زحمه اتوبيس والدنيا زحمه آه، آه، طلعت بنت فمع حركه الاتوبيس كل شويه هتقع مش عارف ايه قام شاب من الشباب قال لها اتفضلي انت زي اختي انت مش عارف ايه وقعدوا يتكلموا مع بعض و- واتفضلي ده ده مش عارف ده واجب علينا ده احنا لازم كده وده رقم تليفوني لو احتجت اي حاجه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام هنا عمل حاجتين الحاجه الاولانيه حتى لا يدخل في قلبه آه، فتنه النساء فسقى لهما ثم تولى الى الظل بعد تماما زي ما يوسف عليه الصلاه والسلام عمل بعد تماما قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير حتى لا تدخل في قلبه فتنه العجب بالنفس الانسان منا اللي محتاج بالفعل ينجو من فتنه النساء لابد من قطع الاسباب الموصله لهذا الامر لازم تبعد عن واقع الفساد م- يوسف عليه الصلاه والسلام الواقع اللي عاش فيه كان واقع في قمه الفساد ماذا فعل يوسف عليه الصلاه والسلام اي وسيله اتصال لابد ان تقطع شبابنا النهارده مبتلى بفتنه النساء ويقول انا عايز اخد قرار ومش عارف اخد قرار لازم تعرف حاجه مهمه جدا ان دايما شوف السر الواصل بينك وبينها واقطعه التليفون غير شريحه التليفون المكان غير المكان هو ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع ان من زنى وهو بكر انه ال- كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ليه بنبعده سنة علشان ما يرجعش لنفس الفتنة هو ده المطلوب فتنة النساء إذا كان المكان ده فيه فتنة نساء أنت واجب عليك أنك تفر بدينك ابعد يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح إن السعيد لمن جنب الفتن إنما حد في يوم من الأيام يروح يرمي نفسه في التهلكة ويحط نفسه في أرض فساد كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله بيتكلم على هؤلاء اللي حاطط نفسه في بيئة فساد ويرجو ان هو يبقى سليم لا تمسه فتنة فقال كمثل رجل في قمة الشجاعة نزل إلى أرض المعركة ومع أول رمية بالسهم خر قتيلا الإنسان منا عشان ينجو من فتنة النساء لازم يعمل زي ما صنع يوسف عليه الصلاة والسلام استبق الباب يا ابني اجري ده دينك يا ابني اجري ده دينك لازم تجري آه، آه، شهر ونص شهرين علشان أقول لكل والعياذ بالله في يوم من الأيام حد رجليه زلت في معصية ابعد آه، جالي حد كان في اتنين بنات صحاب بيحضروا دايما واحدة منهم بتحضر درس دايما فكانت بتكلمني انا ليا واحدة صاحبتي والعياذ بالله ماشية في الغلط ماشية في الحرام وانا نفسي نفسي آه، ربنا يهديها فكنت اقول لها اعملي معاها كذا وكذا وكذا و- واعملي كذا وكذا وكذا وكانت كل يوم تذكرها وتنصحها والكلام ده فضلت البنت دي والعياذ بالله ماشيه في الغلط الاتصال انقطع من فتره بعد فتره جت البنت كلمتني تاني ففي حاله انهيار شديد خير يا بنتي قال- خير قالت لي والعياذ بالله كانت بتزني جالها نزيف اتنقلت المستشفى دخلت غيبوبه قعدت 10 ايام وماتت تلقى الله عز وجل بهذه الحاله يوم القيامه لم توفق لتوبه ما لحقتش تتوب اخر حاجه عملتها وهي فايقه كانت بتزني تلقى الله عز وجل بهذا الحال تلقى الله عز وجل يوم القيامة زانية شفتوا ازاي صرف عنها اصلا التوبة شفتوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني شفتوا الخاتمة بقت عاملة ازاي شفتوا الخاتمة بقت عاملة ازاي 25 رمضان وده اللي دايما بقوله لشبابنا حاجة من اتنين يا اما تجري وتبعد عن واقع الفساد زي ما عمل يوسف عليه الصلاة والسلام واستبق الباب ولما الفتنة زادت قال يا رب اخش السجن بس لا اقع في الفاحشة يا اما والعياذ بالله سوء خاتمة الحافظ ابن رجب كان رحمه الله يقول وخواتيم السوء إنما تكون بسبب دسيسة سوء بين العبد وبين ربه عز وجل معاصي السر الزنا والعياذ بالله هو اللي بيوصل دايما لخواتيم السوء من أربع سنوات في المسجد 25 رمضان ليلة 25 رمضان واحنا بنصلي التهجد جالي مجموعة شباب من دمياط في حالة من البكاء الرهيب حاولت أهدي من روعهم شوية فقالوا لي صاحبنا مات فحاولت أهديهم وأقول لهم إحنا في رمضان العشر الأواخر ودي ليلة فردية لعل دي ليلة القدر لعل دي علامة خير له ي- كل ما اقول لهم الكلام ده يعيطوا اكتر يا شيخ انت مش عارف اصلا هو مات هو مات ازاي خير يا اولاد مات ازاي هو راح راس البر نزل طلع عشان العشه بتاعته كان معاه بنت والعياذ بالله جايبها علشان يمارس معاها الفاحشه لقى والده ووالدته فوق في العشه نزل تحت في الجراج الجراشات تحت ضيقه قوي يا دوبك على قد العربيه دخل قفل الجراج على نفسه شغل التكييف الجو حر شديد قفل التكييف عدم العربيه مع عدم التكييف عفاني الله واياكم الاتنين اتخانقوا وماتوا وهم والعياذ بالله في موطن فعل فاحشة الاتنين ماتوا كده خواتيم السوء بسبب دساء السوء لازم ابعد لازم ابعد عن الواقع ده لازم ابعد عن الواقع ده حد زميلي حبيبي قوي دكتور عناية مركزة وانا بحب دايما الدكتور ده بالذات اقعد معاه لان هو بيشوف علامات حسن خاتمة كتير وعلامات سوء خاتمة في حوادث وغير ذلك بيقول بقول له اعجب حاجه شفتها السنه دي كنا بعد العيد قال لي بعد العيد جابت جا قال لي جت واحده عندنا المستشفى وجايبه معاها واحد وهو في حاله غيبوبه تامه دخلنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نسعفه ما عرفناش نسعفه مات فعلى ما طلعنا نجيبه اتصلنا باهله اهله جم لقوا البنت دي قعدوا يضربوها وعملوا معاها مشاكل جامده جدا فبسال هو في ايه قالوا والعياذ بالله ده البنت دي كان ماشي معاها في الحرام فبيقول انا خدتها دخلتها المكتب وقفلت عشان كانوا هيموتوها فبسالها هو ايه اللي حصل قالت خد جرعه من المنشطات معينه وقفت له القلب فورا يلقى الله عز وجل بهذا الحال اما ان احنا نعمل زي ما فعل يوسف عليه الصلاه والسلام استبق الباب يا ابني فر من الارض دي يا ابني ابعد من الارض دي يا اما تجري يا اما تستبق الباب يا اما تس- تحب السجن المكان البعيد تماما عن البيئه اللي انت كنت عايش فيها يوسف كان عايش في القصر مدلل يوسف كان عايش في القصر عزيز ورفض تماما هذه الحياة و- وقبل يوسف أن يكون في السجن ليه؟ علشان يفضل هو عفيف يا ابني فارق كبير بين هذا الاختيار وبين اختيار من رضي أنه يعيش في هذا الواقع ويعيش في هذا الحال أفضل طريق علشان ربنا يكرمك من هذه الفتنة الفرار البعد بنت في يوم من الأيام بتتابع شيخ بالتليفونات من وقت للتاني يا بنتي يا بنتي حسيت ان قلبك مال للشيخ اقفلي ش- طريق الشيخ ده خالص اسالي شيخ تاني لو في يوم من الايام بدا حد يتفتن بصفحه بنت على الفيس او هي بتتفتن بصفحه شيخ على الفيس اعملي block فورا وتابعي اي حد تاني اذا حسيتوا في يوم من الايام بميل القلب سهل علينا من البدايه ان احنا نوقف الامر ده انما مش عايزين ننتظر الى ان يقع المحظور والعياذ بالله ما تنسوش ان الالفه تقتل الحياء في القلب وإذا قتل الحياء في القلب وقعنا في المحظور يعني فعلا كان فعل يوسف عليه الصلاة والسلام يعني نور لينا على الطريق استبق الباب رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا